عن حسن وسوء الخاتمه مش عارف الناس تبعتها ولا لا حصل لي حسيتين عجاب قوي النهارده يعني خلوني في حاله من ال- من الاستغراب الشديد الحاله ال- الاولانيه ان شاب النهارده امبارح سنه 15 سنه آه، نزل يصلي التراويح رجع تعب شويه توفى فقلت سبحان الله ده الحلقه كانت بتتكلم على حسن ويعني حتى في المسجد النهارده صلينا عليه صلاه الغائب فقلت سبحان الله ده احنا لسه كنا بنقول ال- الكلام ده والاعجب من كده آه، واحد ست كانت بتتفرج امبارح على البرنامج فبرضه حاجه عجيبه سبحان الله هي من اقدار الله فكانت في اللحظات ال- الاخيره آه، سمعت آه، يعني البرنامج عن حسن الخاتمه وكده فدعت اللهم يعني اكتب لي حسن الخاتمه هي توفت امبارح برضه يعني فجات لي الخبرين دول فقلت اقولهم يعني من باب يا جماعه استشعروا حسن الخاتمه وادعوا بحسن الخاتمه ال- الحقيقه الموضوع النهارده عجيب شويه الموضوع النهارده آه، بيتكلم عن مدرسه اسمها مدرسه التخيل في واحد كان في القرن الثالث الهجري اسمه الحارث بن اسد المحاسبي الحارث بن اسد المحاسبي الحارث بن اسد كان راجل ذكي جدا لقى ان المسلمين اغرقتهم الماديه زي دلوقتي كده وان المسلمين بقوا تايهين خالص وان مساله الاخره عماله تقل في قلوبهم بشكل غير عادي وبقى تعلقهم بالاخره اقل بكتير قوي قوي قوي فبدا الحارث بن اسد المحاسبي يفكر في طريقه يرجع بيها للمسلمين تعلقهم بيوم القيامه تعلقهم بالاخره تعلقهم بالجنة فقعد يفكر في, س- في طريقة فعمل مدرسة سماها مدرسة التخيل أو التوهم الكتاب بتاع المدرسة موجود لغاية النهاردة أنا بحضر منه اسمه كتاب التوهم بيتباع في الأسواق الحارث بن اسد عمل المدرسه دي وقال اللي عايز يجي اي حد اي سن فما بيجي رجال ونساء والمدرسه انتشرت واشتهرت لغايه ما بقى بيحضر فيها الالاف المدرسه كانت قايمه على ايه؟ المدرسه كانت قايمه على فكره تخيل يبدا الحارث مع الطلاب يحكي لهم اللي هيحصل يوم القيامه كل مره يحكي لهم حته مره الحساب مره القيامه مره الجنه مره النار مرة الوقوف بين يدي الله يبدأ يحكي لهم الحكاية ويقول لهم تخيل ويبدأ يعيش معاهم تخيل دلوقتي حصل كذا تخيل دلوقتي حصل كذا ويبدأ يك- يجيب لهم كل الآيات والأحاديث اللي بتتكلم ويقول لهم انسوا بقى إن أنا بكلمكم أنت هناك دلوقتي بيقول لك وبعد ما يخلص يبدأ يقول لهم حاسين بإيه ها أنت عامل إيه دلوقتي وضعك ايه دلوقتي وانت واقف بيقول لك فكان من نتيجة هذه المدرسة اللي كانت مرة في الأسبوع أن, أن عاد إلى الله آلاف وارتبط بطاعة الله آلاف وأحيت فكرة الآخرة والعودة إلى الله و- وطلعت المادية اللي كبت على النفوس من قلوب آلاف دي كانت مدرسة الحاجة فالحقيقة أنا فكرت إن إحنا نفتح المدرسة النهاردة وايه وندخل ندخل الفصل ده النهارده احنا و- وحضراتكم وايه واقول لكم تخيلوا وتعالوا نبدا مع بعض نتخيل طبعا احنا مش ممكن هنتخيل كل اللي حصل لان ده محتاج يعني احنا ممكن نعملها سلسله بعد رمضان طويله سلسله التخيل كل حاجه هتحصل من الموت الى الجنه ان شاء الله لكن انا النهارده هاخد حته لغايه ما نلاقي الوقت يقول لنا الوقت خلص نقوم ايه نوقف مدرسه التخيل بس انسوا بقى ان احنا قاعدين دلوقتي وان انتوا بتتفرجوا عليا انسوا ان احنا قاعدين في درس تعالى تخيل انت دلوقتي قاعد في مدرسه التخيل لوحدك انا بحكي وانت مالكش دعوه بيا فكر ان ده بيحصل لك دلوقتي تعال نبدا من الاول هناخد لقطه واحده لقطه الحساب وقفه الحساب ويمكن ما نلحقش نخلصها نبدا تبدا ال- الوقفه بقول الله عز وجل ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون تخيل دلوقتي بينفخ في الصور وديك اهو بدأ التراب يتجمع ويكون عظم وادي اللحم وادي الدم بدأ يسري انت بتتجمع بعد ما كنت تراب آلاف السنين فتخيل حالك وانت عمال تتكون تتكون تتكون وادي راسك وادي عقلك وادي روحك وادي احساسك وادي قلبك انت رجعت بنفخه بنفخه واحده اي نفخه هذه اللي ترجع انسان تاني كما كان انت الان رجعت بني ادم وادي القبر بينشق بنفخه مليارات بليارات القبور بتتفتح وناس طالعه ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون كله طالع كله طالع كله طالع يا فاكر الدنيا اوعى الدنيا تضحك عليك انت هتبقى في المكان دوت كله طالع دلوقتي آه طالع عليك تراب آلاف السنين عينيك دي مليانة تراب ودانك دي مليانة تراب وشعرك وانت كنت ابن ناس ومتعود يعني تعيش في نظافة مبالغ فيها بس دلوقتي ما تقدرش لان التراب ملوش حل ولا هينفع تجيب شوية مية تغتسل بيهم انت على هيئتك دي حافي عاري و- وسامع الصوت جاي من كل اللي حواليك كل اللي طالع بيقول كلمة واحدة نفسي نفسي نفسي نفسي أنا وبس أنا وبس ألحق نفسي نفسي نفسي كأنك بتقول يا رب أدرك نفسي الحق أنا أنا شايف نفسك شايف نفسك هناك فأنت طالع أهو كلك تراب خلي بالك القبر اللي انت طالع منه طالع منه جم- جنبك طالعه خالتك اهي وطالعه عمتك وادي والدك وادي والدتك العيله كلها طالعه يا بقالك قد ايه ما شفتهمش الاف السنين فاكر لما ماتوا كانوا وحشينك ازاي وكنت بتحضن فيهم ازاي اكيد هتاخدهم دلوقتي بالاحضان ابدا ليه ده انا مفاجئهم كده بقالنا الاف السنين وطالعين مع بعض نفسنا نحضن بعض يوم يفر المرء من اخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه لعل خفت لا بس أنا مش بحكي قصة الحساب النهارده عشان تخاف أبدا والله تعال أحكي لك العكس يعني إيه العكس؟ ما هو كل وقفة في الحساب فيها خوف للعصاة فيها رحمة للطائعين فاكرين امبارح حسن وسوء الخاتمه هنفضل ماشيين كده ما هو اي حاجه من الاثنين في الدنيا يا طائع يا عاصي طائع تعال اتفرج على نفسك شفت المنظر ده مخيف ازاي تخيل واحد بيجري من امه بيجري ويحكي ما يعرفش هو بيجري وخلاص ألم الوقوف مريع فبيجري على غير مدى آه، بيفر بيجري طب تعالى شوف العكس عيلة جاية محضنة في بعضها الله شوف كل الناس بتجري بس العيلة ماسكة في ايدين بعضها تحبها؟ تحب تكون كده؟ اتنين ستات حبوا بعض في اللي ماسكين في ايدين بعض والناس كلها بتجري رجلين عرفوا بعض في المساجد وحبوا بعض على طاعة الله ماسكين في ايدين بعض تخيل كل الناس بتجري على غير هدى في حالة فزع نفسي نفسي وانت ومراتك وعيالك ماسكين في ايد بعض او تخيل يا اخويا الشاب عيلتك كلها ماسكه في بعض وانت شارد بتجري انت الوحيد اللي كنت عاصي فيهم او تخيلي يا بنتي ابوكي وامك واخواتك كلهم ماسكين في ايدين بعض لان الخوف شديد فالمسكه دي مطمنه وانت طالعه بتجري كنت عاصيه ما كنتش راضيه كنت فاكره ان ابوكي وامك دقه قديمه لما بيقولوا لك البسي الحجاب وصلي ما يرضيش يا خساره شايف الشكل يقول الله تعالى على المؤمنين بقى الأخلاء الحبايب يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا إلا مين إلا المتقين المتقين عدو أبدا المتقين جايين كده في أحضان بعض وجو سلام وأمان يا يعني النفخ في الصور والطلوع من ال- من القبور مش كلها بعض أهو في كده وفي كده تحب تطلع إزاي؟ تحبوا العيلة تطلع ازاي جماعة اجمعوا العيلة على طاعة ربنا تطلعوا من القبور مع بعض لكن عيلة راجل ومراته وولاده هو عايز ايه من مراته عايزها قدام صحابه يبقى شعرها عامل ازاي وتبقى م... يعني ت- ت- تبقى مشرفة له قدام صحابه انه يشوفوها يقولوا يا سلام شايف الازياء اللي هي لابساها مش هتطلعوا مع بعض هتجري منك وهتجري منها لكن جرب كده يا ست انا وانت عايزين نرضي ربنا تعالي نعبد ربنا مع بعض تعالي نربي العيال دول نعلمهم ازاي يطلعوا عباد لربنا واذا كنت انا وانت واحنا صغيرين ما عرفناش نطلع متدينين على الاقل العيال دول نطلعهم عباد لله عز وجل وتيجي العيله ماسكه في ايدين بعض متخيل ها شايف المنظرين انت يا ترى انه فيهم طب انت النهارده لو مت انت هتكون انه فيهم اخاف عليك تكون من طالعين بيكوا لكن برضه في نفس الوقت شايف عائلات قاعده قدامي بيبان من شكل العيله العيله دي حاجه واحده العيله دي روح واحده ما تخافش عليهم طلعنا احنا دلوقتي موجودين فين تخيل كده احنا واقفين في ارض المحشر ايه ارض المحشر النبي بيوصفها بيقول ارض بيضاء عفراء لا معلم لها يعني ايه بيضاء ما فيش زرع ولا خضره عفراء كلها عفره مش كفايه التراب اللي انا جايبيه وكمان الارض عفره لا معلم لها يعني ايه لا معلم لها لا شجره تستظل بيها ولا بير تملى منه ميه ولا صخره تستخبى وراها لا معلم لها يوم هم بارزون في- تستخبى فين أرض المحشر لا يختبئ فيها أحد يوم هم بارزون ويا ريت بارزون بأجسامهم وبس بارزون بباطنهم كمان ياه، يعني يبقى واقف وحقد مجسد واغت- وغ- واغتابتها للناس عشان بتحسدهم مجسدة اهي حسدك اهو و- و- والعكس يوم هم بارزون ادي قيام الليل اهو ادي صلاه التهجد اهي ادي القلب النقي ادي القلب اللي كان بيسامح وبيعفو يلا يا عم سامحتك يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار الملك اليوم لله الواحد القهار يا جماعه اللي انا بحكيه ده لينا احنا دي مش كائنات اخرى الساده المشاهدين اوعى تفتكروا ان كائنات اخرى اللي حصل لها كده ده حضرتك وانا احنا دلوقتي في ارض المحشر شايف نفسك واقف آه. يا ترى هتقف كام يقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف بكم كيف بكم يعني يا مساكين هتعملوا ايه كيف بكم إذا جمعكم ربكم خمسين ألف سنة لا تأكلون أكلة ولا تشربون شربة يا معقولة يقتلك الع- الجوع جوع قاتل ولا تموت العطش هيقطع الرقاب ولا تنقطع الوقفة خمسين ألف سنة في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فتخيل خفت كتير قوي المشكله تستحمل ده انت عايش 20 60 سنه 70 سنه 80 سنه بتقول كتير امال امال الوقفه دي قد ايه؟ لعلك خفت طب بص النقيض يقول النبي صلى الله عليه وسلم وان يوم القيامه ليمر على المؤمن كركعتين خفيفتين يصليهما كل حاجه موجوده اللي انت عايزه موجود تحب تقابله ازاي زي ما هتعمل في الدنيا هتقابله يا جماعه احيوا الاخره في قلوبكم هاتوا كتاب التوهم ده وقروه انا انا بحكي منه صحصحوا الاخره في القلوب ف- هاتوا هاتوا شرايط زي شرايط الدكتور طارق سويدان بيتكلم فيها على الدار الاخره وعيشوا مع الاخره عيشوا مع الاخره كيف بكم اذا جمعكم ربكم خمسين الف سنه مين يستحمل فتحب ايه تحب تقف قد ايه ركعتين خفاف يا ريت ركعتين من بتوع التراويح لا ركعتين خفاف قل هو الله احد قل اعوذ برب الناس يلا يا سيدي خلاص خلصت يلا آه، روح الجنه خلاص خلص كده يوم الايام خلص يوم الايام يا معقوله طب احنا بقى هنقعد احنا ما بين ال 50000 سنه الناس اللي هنا دي الناس اللي بتشوفنا دي دول بين ايه؟ بين ال 50000 سنه وبين الايه؟ الركعتين الخفاف ففي واحد قاعد هنا هيقف له 60 70 سنه قد عمره وقف ولذلك سمي يوم القيامه لطول القيام واقفين واقفين ها احنا مش بنحكي احنا بنتخيل انت هناك دلوقتي وكل ما تخيلت معايا كل ما احييت المعنى في قلبك وكل ما تبقى ايد بتتفرج عليا كل ما لا انساني انت هناك انت واقف دلوقتي يقول النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة يحشر الناس احنا دلوقتي في ارض المحشر لسه ما فيش حساب احنا لسه ما لسه ما حصلش حساب احنا واقفين في ارض المحشر يحشر الناس حفاة عراة غرلا غرلا يعني بدون ختان فقالت يا رسول الله نحشر عراة ينظر بعضنا إلى بعض قال يا عائشة الموقف أشد من أن ينظر الرجل إلى المرأة الموقف أشد من ذلك مين عنده استعداد ينظر لحد كل واحد بيقول هي نفس الكلمة نفسي نفسي آه يا ترى هتحشر ازاي ركعتين خفاف ولا وبعدين تعالوا نتفرج على أمثلة ناس من المحشورين ناس واقفين جنبك اهم تعالى بص على الناس المحشورة جنبك ناس لسه هتتحاسب اهي بس بص ازاي يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة ركبانا ومشاة في ناس جاية راكبة تخيل العز اللي انت فيه واقف يوم القيامة بس مش واقف على رجليك راكب ها تحب تيجي كده اعمل حاجة ها عندك العشرة الأواخر دول مش العشرة بقى ده عندك الستة الأواخر شوفوا الأيام خلاص عندك الستة الأواخر يجيبوك إن شاء الله اجتهد يجيبوك راكب إن شاء الله ب- بصدقك و- وعبادتك يحشر الناس ركبانا ومشاة طب والثالثة وعلى وجوههم قالوا يا رسول الله يمشون على وجوههم قال نعم قالوا كيف يا رسول الله قال الذي أمشاهم على أقدامهم قادر أن يمشيهم على وجوههم فأي ذل هذا كان عمل إيه ده اللي مشي على وجهه كانت عملت إيه ثم عايز تعرف ان كلامي ده صحيح اسمع قول الله تبارك وتعالى ونحشرهم على وجوههم عميا وبكما وصما على وجوههم أهو بنص القرآن الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم تتخيل واحد جاي على وجهه طب تعالى نشوف نموذج تاني في ناس واقفة تانية اهي من المحشورين واحد تاني ي- عامل زي ايه قد النملة على صورة رجل او امرأة في حجم النملة يدوسه الناس يغشاه الذل ده مين ده يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر نمل على صورة رجال يغشاهم الذل يا يا جماعة الزوج اللي مفتري على زوجته الزوج المتكبر على زوجته المرأة المتكبرة على الخادمة بتاعتها وبتبهدلها بعض النساء عندهم نوع من الكبر تتعالى على كل الناس لدرجة ان هي ما بتصليش قد يكون من باب التعالي ومن باب خلي بالكم خلي بالكم خلي بالكم من طريقة حشر المتكبرين بس في نفس الوقت بصوا في واحد محشور جميل جدا النور عمال حواليه هاله من النور بتشوف القمر كده في السماء لما تبقى هاله النور حواليه والقمر بيننا وبينه ملايين السنين الضوئيه واحد جاي كده يوم القيامه نور الغش ده النور غير عادي يحرك ايده كده النور يتحرك يحرك ايده كده النور يتحرك يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار شايف ال- الوقفه عامله ازاي كل ده لسه ما ابتداش الحساب والوقفه طالت وبعدين يبدا الموضوع يشتد زياده مش كفايه الوقفه الطويله تبدا الشمس تقرب يقول النبي انا يعني حريص ان كل حاجه نقولها نستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم او بالايه اللي بتؤكدها يقول النبي صلى الله عليه وسلم تدنو الشمس من الرؤوس تبدا الشمس تقرب تقرب متخيل وتخيل حالتك النفسيه وهي عماله تقرب تحرقك ولا تقتلك وانت عمال بقيت جوه فرن حاجه حاجه صعبه قوي قوي مش قادر بس ما تموتش وتبدا تعرق تعرق تعرق تعرق تعرق كل واحد يعرق على حسب ذنوبه فمنهم من يصل العرق الى كعبيه ومنهم من يصل العرق الى ركبتيه ومنهم من يصل العرق الى سرته كل واحد على قد ذنوبه تخيل عرق آلاف السنين وانت طالع من القبور تخيل العرق ده بقى بقى عامل ازاي ومنهم من يصل العرق الى ترقوته ومنهم من يلجمه العرق عارف يعني ايه يلجمه العرق معنى يلجمه العرق اللي بي... المعنى بتاع يلجمه العرق جاي من كلمة لجام عارف لجام يعني ايه؟ عارف الحيوان لما يتحط له اللجام علشان يقفل على على فمه فم... فهو العرق على شفايفه فلو فتح بقه العرق ده هيدخل فهو مش قادر يفتح بقه فبقى العرق عامل زي لجام اللي بقه مش قادر يفتحه مش قادر يقول اه مش قادر يقول يا رب يلجمه العرق لعل خفت بس احنا اتفقنا ما فيش خوف ازاي ده الكلام كله متعب طب اسمع بقى الحديث ده شايف العرق شايف الشمس شايف الوقفة الطويلة يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله سبع أصناف من الناس مش في ظل شجر يا اخوانا في ظل عرش ربنا انت متخيل طب طب انا سبعة تخيل بقى دلوقتي انت واقف اهو هينادى الان على السبعة اصناف وانت بقى ايه إيه- باملك عايز امشي من هنا اروح الناحيه الثانيه عايز اروح في ظل عرش ربنا تخيل هيقف في ظل عرش ربنا اي رعب مش ممكن خلاص ده ده يعني ده قاعد مستمتع يعني يوم القيامه بالنسبه له عمال كده ايه يستظل في ظل عرش الله تبارك وتعالى وفرحان وهادئ ومبسوط سبع انواع واقفين في ظل عرش ربنا يوم القيامه فتخيل دلوقتي هينادى على نوع نوع يا ترى يا مسكين هتعدي وتروح ولا انت لسه واقف طب اسمع السبعه كده وامسك في واحده اقول حاجات دي عشان ان شاء الله اقول يا رب انا جبت دي يوم ما سمعت الكلام ده كنت بنزل بقى الفلانيه عشان انا عايز اعدي عايز اروح الناحيه الثانيه فاسمع كده واحده واحده سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله واحد ها بيناده متخيل امام عادل فيعدي ناس ناس قادت وكانت وكانوا عندهم عبد يعبدوا لكن انت ما كنتش ده وأنا- انا انا مش ده خليك واقف يا خساره فات مني واحده وتسمع المنادي ينادي على الصنف الثاني شاب نشأ في طاعة الله ويجي واحد كبير قاعد دلوقتي يزعل يقول يا خسارة أصل أنا تدينت على كبر فاتتني دي وتيجي واحده ست فاكره لما كنت بتقولي انا مش هتحجب دلوقتي لما اكبر يا خساره فاتك الظل عن طريق الصنف ده لما قعدتي تقولي لبنتك يا بنتي انت لسه صغيره لما تتجوزي لما تخلفي سيبي تستمتعي بشبابك شويه قلت لها كلام يساعدها في الدنيا وسمعت كلامك بس ساعتها هتبص لك يوم القيامه وتقول لك حرام عليكي منعتيني اروح للظل كنت عايزه اروح للظل ليه يا امي كده انت ما كنتش بتحبيني لو كنت بتحبيني كنت ساعدتيني اقف في ظل عرش ربنا ويعدي الصنف الثاني في شباب اهو عمالين يعدوا بقى نشأوا في طاعة الله اهو شباب عمالين يروحوا وانت يا مسكين مش دول كانوا اصحابك في المدرسة والكلية بيعدوا وانت واقفة يا خسارة ما نشأتيش في طاعة الله فاتتك دي كمان وتسمعي المنادي بينادي على الصنف الثالث ها والامل عمال والقلب عمال يرجف انا ما اقدرش افضل واقف في العرق الرهيب ده انا عايز اروح في ظل عرش ربنا وتسمعي المنادي بينادي على الصنف الثالث رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ايوه انا كنت بحب فلانه في الله هي يعني يعني واحده ست بتقول كده انا كنت بحب فلانه في الله وما كانش ليا علاقه بيها غير ان احنا متحابين في الله وكنا بنعين بعض كنا بنصحي بعض الفجر وكنا بنروح مع بعض نصلي وكنا حريصين على العباده سويا وبنقرا قران ولما كانت هتقع في المعصيه الفلانيه كلمتني فانا شدق يلا عدوا تروح من الناحيه الثانيه او رجلين انا انا كان ليا صحبه سيئه بس فلان الفلاني خد بايدي وانا ما طنشتش وقلت لا اصحابي اولى سمعت ورحت معاه وخدت وخد بايدي وخدنا بايدين بعض عدوا على الظل لكن هتيجي بنت انا عمري ما كان ليا صحبات متدينات او كنت ببص لهم كده واكبر دماغي كفايه صحباتي اللي بنخرج مع بعض نروح السينما والمسرح وخلاص ومش عايز اصاحب دول خليكي واقفه ويعدي الناس وفي ناس قلبها بيتقطع يا انا سمعت الحديث ده في الدنيا انا ما عملش بيه ليه امام عادل شاب نشا في طاعه الله رجلان تحابا في الله اجتمع علي وتفرقا علي انا خايف يا جماعه يكون في ناس بتتفرج عليا لغايه دلوقتي وهم بيقولوا احنا لسه واقفين ايوه انا مش دول آه، خليك صادق انا ولا واحده من الثلاثه اربعه رجل قلبه معلق بالمساجد انا بحب المسجد قوي انا متعلق بالمسجد عارف معلق انا انا بروح بخرج وارجع الاقي قلبي جوه الجامع آه يعني يعني اعمل ايه عشان يبقى قلبي معلق؟ تحافظ على الصلاه في المسجد لو حافظت على الصلاه في المسجد بقى قلبك معلق. لا انا انا مش فاضي انا ما بصليش في المسجد
ما بروحش المسجد خالص وقلبي م- مش معلق يعني لو جت فرصه لو لو يعني اه خليك واقف وناس عماله بقى تخيل بقى وعمال تلاقي ايه كانت الزحمه حواليك عماله تفضى ناس عماله تروح تخيل وجع القلب اللي يحصل له حاجه زي كده النوع الخامس حد يا جماعه لسه واقف في حد لسه ما عداش لسه واقف لغايه دلوقتي آه. طب وبعدين الحق النوع الخامس رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله لا أنا ما أعملش معصية دي ما بتحصلش كتير في العمر يمكن تحصل مرة أو مرتين لا أنا مش عاصي مش قادر ما أقدرش أعصي ربنا لو عملتها مرة وقلت لا ضمنت ظل عرش ربنا في يا جماعة ناس مش عارف يعمل المعصية دي ويقول لو اتعرضت عليا حجري عليها وأعملها يا خسارة يا حبيبي ده انت عملت العكس كمان يعني هي ما جاتلكش المعصية وانت عمال بتمني نفسك بيها من سن الشباب الى الشيخوخة كل دي اثام مرض في القلوب معصية قلب و- و- وما عملتش المعصية في الاخر لكن خدت اسمها لسه واقف ما حدش فاضل الا اتنين ها هتلحق ولا لا نمرة ستة ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه خاليا هنا ممكن تكون لوحدك في اوضتك وممكن تكون في وسط الناس ازاي ما انت ممكن تكون واقف في وسط مية والعينين دول عمالين يفيضوا شوفوا كلمة فاضت فاضت حلو قوي تعبير نبوي جميل فاضت عيناه فيها رقة كده وفيها حنان وممكن تكون واقف في وسط ألف وفاضت عيناه ازاي انا مش شايفهم انا خاليا انا واقف في وسط ألف لكن انا خاليا انا مع الله لوحدي انا مش حاسس بكل مين دول مين اللي حواليا دول انا مع ربنا وبس وممكن تكون قاعد في اوضتك ومش خاليا نفسك حد يتفرج عليك وانت بتعيط تقول يا سلام لو حد يدخل دلوقتي ما بقتش خاليا فتخيل ها جبتها دي حد جابها يا جماعه عمرك بس ما بكتش على مشاكلك يا اصل في ناس بتعيط على مشاكلها فيقعد يعيط لا ذكر الله تفتكر كده ذنب عملته فتلاقي العينين دمعت تفتكر نعمة عمال ينعم بيها عليك وانت مش بتشكرها فتلاقي عينك دمعت طب بس دي في ناس كتير بتجيبها في ستات كتير بتجيب الحتة دي اه كويس اهي عدي بقى عدي ده ده- بس انا كانت حصلته قليلة بس فاضت عيناك عدي لسه في ناس واقفة يا اخوانا اخر نوع لو ما لو ما لحقتهوش خلاص اخر فرصة انك تقف في الظل تفضل واقف في حر الشمس الى يوم القيامه ايه اخر نوع اخر نوع ده بقى سهل جدا وعشان كده على فكره انا ما قلتش ترتيب الحديث زي ما قاله النبي انا اخرت ده لاخر واحد لان دوم سهل كل اللي قاعدين هنا يجيبوه النهارده ونبقى كل الناس دي ان شاء الله ناخد ثوابها كل اللي بيتفرجوا علينا دول وكل اللي قاعدين هنا لو شاءوا النهارده يضمنوا الظل والله يا جماعه كل اللي بي... والله الذي لا اله الا هو كل اللي بيتفرجوا النهارده يقدروا النهارده يضمنوا ظل عرش ربنا ايه ده السبعه دي عشان كده قلتها اخر واحده انا انا مش جاي اخوفكم يا جماعه انا جاي اقول لكم دي الرحمه واسعه جدا جايب لكم واحده مش ممكن ما تجيبهاش الا لو انت مش عايز بقى خالص لكن سهله جدا كل اللي فات ممكن يبقى صعب لكن دي ملهاش حل ايه هي ورجل تصدق بصدقة أي صدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه طب ما دي سهلة تطلع من هنا يخلص البرنامج ده تنزل تدور على فقير وتتدارى كده حد شايفني؟ انت اللي بتتدارى مش هو واخد بالك؟ تتدارى حد شايفني محدش شايفني وتطلع صداقتك كده وانت فرحان بيها كده وكده جايبها من مال طيب حلال وانت ايه يعني مستعظمها كده وحاسس انها قيمه وشايف ان الراجل اللي قدامك ده مستحق كده وتمام اه كله كله 10 على 10 والصدق يا رب انا بعملها يا رب اشهد انا بعملها عشان ضل ضل العرش يا رب وتيجي كده بشويش خالص محدش شايف وتقوم مديها له وانت كده مستخبي من ايدك الشمال من كتر ما انت متداري وتطلع امشي لا استخبى بسرعه محدش يشوفك كان انت اللي كان انت اللي بتاخدها مش هو اللي بياخدها وتضمن العرش تضمن الظل يوم القيامه يا ايه يا رب ده ايه الرحمه دي ليه يا رب كده كريم سبحانه وتعالى هو اللي بي... اللي بيدي ليله القدر ما يديش دي صح ولا لا اللي يدي ليله القدر ويدي يوم عرفه ويدي الحج ما يديش دي يدي دي يعني انا اقدر اقدر اضمن الظل النهارده تقدر تضمن الظل والنار انت مش ضامن مش ضامن ولا يقدر من اللي فاتوا دول الحقيقه اللي فاتوا دول شاكك فيهم كلهم دي تقدر تجيبها النهارده بلحظه صدق وانت كده طالع من هنا سخن كده وايه وتقوم عاملها ومراتك تعملها وتعلمها لعيالك وتعملها كتير بقى مش مره بقى وتقول لك كتر خيري بقى يعني ايه هي مره بقى تعملها كتير بقى عشان تبقى ايه لو دي جلت يعني الثانيه تيجي اللي فاتت ما مشيتش ما كانتش مخلصه قوي وتبقى ضمنت حاجه سهله قوي يا اخوان طلع صدقات
يا ترى انت فين دلوقتي؟ طب اقول لكم حاجه عجيبه شويه مره كنت قاعد في وسط ناس وقلت لهم الحديث ده ورغبتهم كده في السبعه دي زي ما رغبنا كده مع بعض ودارت ايام وقابلتهم قلت لهم يا جماعه عملتوا نمره سبعه؟ قالوا لي سبعه ايه؟ قلت لهم نمره سبعه ال- خاليا و- و- وتصدق بصدقه فأخفى ما خدناش بالنا قلت اه ما هو ممكن يكون ده اللي بيحصل ممكن يكون ده اللي بيحصل فبصيت لقيت اصغر واحد فيهم ولا الصغير قال لي انا عملتها قلت سبحانه ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء يا ترى انت متخيل نفسك بقى هناك دلوقتي وعمال يتنادى وانت يا مسكين بتترعش انا لسه ما عدتش طب وبعدين وعمال تفتكر السبعه طب انا كنت عملت حاجه وشريط حياتك عمال اه عمال يتحط قدامك الوقف طالب واحنا ما بنتحاسبش صحيح ناس مر عليهم يوم القيامه كركعتين خفيفتين وصحيح ناس واقفه في ظل عرش الله لكن انت بدات تتعب مش انت البشريه كلها الوقفه طالت قوي وبعدين هنفضل واقفين لغايه امتى ونهايه الوقفه دي ايه فتبدا البشريه تعبان البشريه البشريه اللي تجبرت و... وطغت وافتكرت انها بالتكنولوجيا مش محتاجه لربنا البشريه اللي اللي بعد ما امتلكت الماديه العالميه بدات تقول لا، انا لا اعتقد في وجود اي شيء بدأت البشرية المسكينة الغلبانة تقول أين ربنا ليحاسبنا أين الملائكة طب طب الملائكة تحاسبنا ليحاسبنا ربنا لن يدخلنا إلى النار ولكن يحاسبنا تعبنا من الوقفة مش قادرين نقف تخيل نفسك هناك كده وانت بتقول كده ولا انت يا ترى في الظل انت في الظل ان شاء الله فين اين الملائكة طب محدش يرد خليكم واقفين سمعناكم في الدنيا كتير اقفوا بقى دلوقتي قرأتوا في الدنيا اللي انتوا عايزينه اسمعوا بقى خليكم واقفين فيبدأوا يقولوا من يشفع لنا عند ربنا انا يا جماعة بقول بالعامية بس بنص احاديث للنبي صلى الله عليه وسلم من يشفع لنا عند ربنا ان يبدأ الحساب عايزين نتحاسب طب مين من وسطنا كده من البشريه اللي واقفه دي يعني يبقى قريب لربنا شويه ولما يقول له ربنا يستجيب له من يشفع لنا عند ربنا ان يبدا الحساب فيذهبوا إلى آدم يا آدم يا أول خلق الله يا من خلقك الله بيديه وأسجد لك الملائكة وعلمك الأسماء كلها اشفع لنا عند ربك أن يبدأ الحساب مش نخش الجنة نتحاسب وإذا بآدم يقول نفسي نفسي لقد غضب ربي اليوم غضبا لم يغضب قط مثلها اذهبوا إلى إبراهيم يا إبراهيم يا خليل الرحمن اشفع لنا عند ربك أن يبدأ الحساب نفسي نفسي لقد غضب ربي اليوم غضب لم يغضب قط مثلها اذهبوا إلى موسى يا موسى يا كليم الله اشفع لنا عند ربك أن يبدأ الحساب نفسي نفسي لقد غضب ربي اليوم غضب لم يغضب قط مثلها اذهبوا إلى عيسى متخيل حالتك النفسية وانت بتتحرك في وسط الموجة من بليارات البشر بيجروا على نبي نبي يا عيسى يا روح الله اشفع لنا عند ربك أن يبدأ الحساب نفسي نفسي لقد غضب ربي اليوم غضب لم يغضب قط مثلها اذهبوا إلى محمد خاتم النبيين يا خاتم النبيين يا رسول الله اشفع لنا عند ربك أن يبدأ الحساب فأقول أنا لها أنا لها صلى الله عليه وسلم آه نبيك اللي أنت ما كنتش شايف قدره عالي إزاي يا ريتك اتبعت سنته يا ريتك اتوضيت زيه يا ريتك صليت زيه يا ريتك حبيته يا ريتك خدته قدوة بدل ما خدت فلان أو فلان أو فلان اللي يمكن ما كانوش يستحقوا إن هم يكونوا قدوتك يا ريت كان محمد صلى الله عليه وسلم قدوتك شايفه دي أول مرة تشوفه بقى أنت ما شفتوش قبل كده أول مرة تشوفه هو النبي صلى الله عليه وسلم بس أنت واقف ورا مكسوف أصلا أصلا ما كنتش كويس فأنا مكسوف أقرب منه وأقول له يا رسول الله أنا من أمتك انا هسكت دلوقتي هتقابله بعد شويه بقى على انفراد بس المره دي شايفه من بعيد وهو بيقول انا لها انا لها يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاسجد تحت العرش واحمد الله بمحامد لم يحمده بها انسان من قبل واثني عليه ثناء لم يثني عليه به انسان من قبل فيقول الله تبارك وتعالى يا محمد ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع يا غالي قد كده يا رسول الله ده احنا مساكين قوي ان احنا ما بنحبكش فيقول يا رب اشفع في ان يبدا الحساب ويبدا الحساب كرامه لرسول الله صلى الله عليه وسلم آه خلاص احنا كان المفروض نحكي الحساب ما لحقناش الوقت خلص لعلنا نكمل بكره مش عارف ولا لا لكن تعالوا ندعي ربنا يرحمنا في ذلك اليوم اني لا انسان يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام ارحم ضعفنا يوم القيامه ارحم وقوفنا بين يديك كن بنا رؤوفا وعلينا عطوفا نسألك إذا وقفنا بين يديك أن تقول لنا عبادي قد غفرت لكم ورضيت عنكم اذهبوا فادخلوا جنتي اللهم ظلنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك نسألك أن نكون في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك نعوذ بك من حر يوم القيامة نعوذ بك من شمس يوم القيامة نعوذ بك من صهد يوم القيامة نعوذ بك من عرق يوم القيامة نسألك أن نكون في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك نسألك أن نكون صحبة مع المؤمنين المتقين الصالحين العابدين اللهم اهد آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا نسألك يا رب أن تجعلنا ضالين بآبائنا وأمهاتنا لنكون معهم يوم القيامة أعنا على بر الوالدين أعنا على بر الوالدين أعنا على بر الوالدين ربهما عنا ربهما عنا اجعلهما يرضيان عنا أعنا على طاعتهما اكتبنا من أهل الجنة ارض عنا اغفر لنا ارحمنا استرنا اعف عنا اعتقنا في هذه الليلة اللهم اعتقنا في هذه الليلة يا رب تمر الليالي ونخشى ألا ألا نعتق اعتقنا اعتقنا فإننا مساكين اعتقنا فإنك إن لم تعتقنا فنحن في مصيبة اعتقنا قبل فوات رمضان نعوذ بك من صباح يوم العيد وأنت غاضب علينا نسألك أن نذهب لصلاة العيد وليس علينا خطيئة انظر لنا الآن بعين الرضا انظر لنا الآن بعين الرضا يا رب استجب يا رب استجب يا رب استجب وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم موعدنا غدا ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته